وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية ربنا يبارك في الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى هنبدأ مع سؤال الحلقة احنا قلنا خلاص بقى ما بنضيعش وقتنا يلا مع سؤال الحلقة على طول إن شاء الله سؤال الحلقة الماضية كان بيقول أعرب ما يأتي إعرابا كمانك واحنا طالبين إعراب الآية طبعا اللي أعرب من أول قال فعل ماض مبني على الفتح وتعالى أيضا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل المستتر تقديره هو جملة تعالى جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب كلام سليم جدا لكن احنا كنا نقصد إعراب إياك نعبد وإياك نستعين طبعا جملة القول جملة في محل نصب مفعول به إياك هنقول ده ضمير ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم وهنا بعد الإغراء والتحذير ده ما فيش هنا لا تحذير ولا أي حاجة ده مفعول به مقدم لأسلوب القصر والتخصيص والتوكيد تمام إياك احنا قلنا ممكن نفصل نقول إيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم والكاف للخطاب لا محل لها من اعراب أو مضاف إليه تمام أو نعرب إياك على بعضها كما اختارها عل- بعض علماء النحو يبقى يا نعرب إياك على بعض يا نعرب إيا لوحدها والكاف لا محل لها من اعراب يا نقول الكاف مضاف إليه تمام ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن تمام وإياك الواو حرف عطف مبني لا محل من اعراب طبعا مبني على الفتح إياك الثانية نفس إياك الأولى مفعول به مقدم ونستعين مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة تمام والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن طيب يقال آه، آه، إياك أعني إياك أعني ولتفهمي يا جارة طبعا يقال فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة وهو مبني المجهول وجملة القول دي في محل رفع نائب فاعل يقال إياك نفس إياك اللي فوق إياك أعني زي إياك نعبد يعني مفعول به مقدم مفعول به مقدم تمام وأعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ولتفهمي الواو للاستئناف حرف مبني لا محل من الأعراب طبعا مبني على الفتح برضه آه، اللام مبني على السكون لام الأمر لا محل من الأعراب وتفهمي فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون وياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل يا أداة نداء مبني على على السكون لا محل من الأعراب جارة منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب منادى نكرة مقصودة ودي إن شاء الله هناخدها في ثالثة ثانوي مبني على الضم في محل نصب حبايبنا ده كان سؤال حلقتنا الماضية بفضل الله عز وجل ربنا يبارك في الجميع وزي ما قلنا واضح ان السؤال كان فيه شغل شوية الايميلات قلت الرسائل قلت عن الحلقة اللي قبلها لا لازم تجتهد وتجاوب ولو كان الاجابة فيها بعض الخطأ وانا بحيي الناس اللي بيجاوبوا ويبعتوا وان كان في اجاباتهم بعض الخطأ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم معانا لوحة الشرف يا جماعة يلا لوحة الشرف بتاعتنا الاخت آلاء عبد الهادي الاخت آلاء آلاء عبد الهادي من الشرقية ودي اللي اتصلت بينا وكانت مضطربة الحلقة الماضية لكن ما شاء الله متفوقة وأجابت إجابة صحيحة الأخ مهند محمد قلت لكم احفظوا الاسم ده ما شاء الله عليه ربنا يحميه لأهله واحفظه من الدقالية منار محمد مصطفى من أسوان آية محمد شلبي من المنصورة الأخ عصام نصر وما شاء الله ربنا يحفظه في الكمبيوتر رائع من أسيوط وطبعا أنا كنت توقفت عند الخمسة لكن رسالة الأخت رحمة أحمد من دمياط قالت والله يا ريت تضيف أسامينا لأن دي بتدفعنا للأمام فأنا والله بعد ما اكتفيت بالخمسة زودت الاسم بتاع ربنا يحفظها ويبارك فيها وكانت الإجابة صحيحة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله تمام يا جماعة كده بفضل الله عز وجل كان السؤال بتاعنا السؤال اللي احنا خدناه سؤال الحلقة الماضية يلا مع بعضينا ومع الحلقة الجديدة ومع نحو تاني عايزين نخلصه بقى ان شاء الله عشان بعد كده نشتغل اي فرع ويبقى معانا فقرات نحوية كبيرة ونحل عليها المنهج كله ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله رب العالمين يا جماعة واليوم مع نصب الفعل المضارع حلقة اليوم معانا نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع في جواب الطلب واحنا كده دخلنا في الوحدة الرابعة في الوحدة الرابعة بتاعتنا هناخد نصب الفعل المضارع نصب الفعل المضارع بس احنا حددنا يا جماعة حددنا شوية أدوات دلوقتي هو كتاب المدرسة حدد لك بعد حتى وبعد فاء السببية وبعد لام الجحود حتى وفاء السببية ولام الجحود عندنا أدوات تانية هتاخدها إن شاء الله في ثالثة ثانوي هنزود واو المعية وإذن لكن إحنا دلوقتي زودنا فاء السببية يعتبر ولام الجحود على الأدوات القديمة اللي هي إيه؟ أنت خدت في إعدادي أعتقد إن أدوات نصب الفعل المضارع أن لن كي حتى لام التعليل أن لن كي حتى لام التعليل تمام احنا هنزود في تانية ثانوي فاء السببية ولام الجحود فاء السببية ولام الجحود دي ادوات جديدة ان شاء الله تزيد مع حضرتك تمام طيب هنمسك اداء ده بقى واول درس معانا نصب الفعل المضارع طيب بيقول لي بعد ايه بعد اداة حتى استاذنا كلمة حتى ما احنا خدناها زمان هم ليه بيدونا حتى دلوقتي عشان خاطر يقول لك ان حتى لها معنيان حتى لها معنيان المعنى الأولاني ممكن تكون بمعنى الغاية وممكن تكون بمعنى التعليل المعنى الثاني التعليل يبقى المعنى الأولاني لحتى أنها تأتي بمعنى الغاية يعني بمعنى إيه يا أستاذ؟ يعني بمعنى إلى أن أو تأتي بمعنى التعليل تأتي بمعنى كي يبقى حتى تاني ليها معنيين يعني تعتبر يا أستاذ تعتبر إن حتى لا جديد نحويا هنا في الدرس آه الجديد في المعنى بتاع حتى حتى هقول تاني أداة نصب هي للفعل المضارع وللأمانة العلمية ودي مش للثانوية العامة إنما للناس اللي بيتفرجوا علينا وعايزين يحبوا النحو وحبوا النحو بفضل من الله ونعمة بنقول إن حتى دي حرف جر ولا بتنصب ولا بتعمل واللام وغيرها والفاء والكلام ده دي حروف يا جماعة حروف رابطة أو حروف جر أو حروف استئناف أو غيرها هذه أدوات لا تنصب أصلا إنما ينصب الفعل المضارع أن مضمرة يعني يعني أن محذوفة لكن الكلام ده لطالب الثانويه العامه ما بيهموش طالب التعليم عندنا احنا بنختصر له ونقول له ان حتى أداة نصب وبتعدي طبعا ليك لكن للأمانة العلمية بنقول ان حتى أنجح المفروض أقولها كده حتى أن أنجح يبقى في أن مضمرة يعني أن محذوفة هنا تمام اوعى تيجي تقول انت في الامتحان ده فعل مضارع منصوب بان المضمره لا مش عايزين دي انت انت هتقول حتى اداه نص والفعل المضارع منصوب يا طالب الثانويه العامه المعلومه اللي فاتت دي لاخواننا المتابعين من غير الثانويه العامه تمام يبقى هقول تاني يا جماعه اداه النصب حتى أداة النصب حتى تفيد إيه؟ معنيين تفيد معنيين المعنى الأول أنها للغاية إلى أن أجي أسألك سؤال وأقول لك يا ابني إلى متى تذاكر؟ إلى متى تذاكر أنا بسألك عن الغاية اهو تقول لي أذاكر حتى أنجح يبقى إلى أن أنجح وهنا بمعنى الغاية تمام هاجي أغير السؤال وأقول لك لماذا تذاكر تقول لي أذاكر حتى أنجح يبقى هنا حتى أنجح بمعنى كي أنجح في السؤال الثاني تمام وهكذا يا جماعة يبقى حتى هقول أداة نصب ليها معنيين والمضارع بعد منها في الحالتين هنا او هنا مضارع منصوب يعني حضرتك احنا مش شايفين جديد في حتى غير المعنى بس هو ده الجديد في حتى فعلا السنة دي تمام طيب وحتى بكرر تاني حتى حرف جر عشان لو لقيتها في الامتحان بعد منها اسم ما تتلخبطش تقول ده أداة نصب لا هتاخدها ان شاء الله السنة الجاية انها كحرف جر هقول حتى حرف جر وتجر ما بعدها ولحتى معاني اخرى لحتى معان اخرى انا بقول اهو بس انا بقول اللي على الثانوية العامة تمام طيب هقول لحضرتك التاني بعد منها يا جماعة في عندي حاجة اسمها فاء السببية وفاء السببية يقول لي ما قبلها سبب فيما بعدها ما قبلها سبب فيما بعدها واشترطها اشترطوا لها شرط قالوا فاء السببية عشان تشتغل وتنصب الفعل المضارع لابد أن تسبق بنفي أو طلب لازم تسبق بنفي أو طلب لازم يكون قبل حتى قبل آسف قبل فاء السببية نفي أو طلب طب نفي معروف أدوات النفي المشهورة لم ولن و وما أي أداة من أدوات النفي دي طب والطلب برضو معروف اللي هو انت خدته في البلاغة الأمر والنهي والاستفهام والرجاء كل ده أدوات الطلب دي كلها أي طلب قبلها والتحضيض أي طلب من الطلب ده لو سبق الفاء تبقى فاء سببية والمضارع بعدها منصوب وزي ما قلنا ان ما قبلها سبب لما بعدها تمام يعني لما اقول مثلا لما اقول لحضرتك لم افعل خطأ فاندم تمام لم هنا أداة إيه يا جماعة قال لي دي أداة نفي يبقى الفاء اللي هنا فاء سببية فإيه سببية يبقى أندم مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بعد فاء السببية مضارع منصوب بعد فاء السببية عشان يبقى دق... في دقة في الكلام ما تقولش بفاء السببية تقول منصوب بعد فاء السببية تمام وعلامة نصبه الفتحة الايه الظاهرة تمام طيب لما اجي اقول لحضرتك مثلا هقول صلي فتدخل الجنة يبقى الصلاة سبب في دخول الجنة صلي فتدخل الجنة صلي ده فعل أمر يبقى هنا سبقت بطلب تبقى الفاء سببية تمام يبقى المضارع تدخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ايه يا وليد ها علامة نصبه الفتحة صح الظاهرة تمام معانا اللي في البيت كمان وبتكتب معانا ممتازين ما شاء الله عليكم يبقى مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة جميل لما أقول لحضرتك لا تترك الصدقة فيرضى الله عنك لا تترك الصدقة فيرضى الله عنك تمام لا تترك الصدقة يا جماعة أدي نهي لا تترك الصدقة ده نهي الفاء فاء سببية ما هو عدم سبب عدم ترك الصدقة سبب في رضا الله سبحانه وتعالى تمام يبقى يرضى مضارع منصوب وعلامة نصبه ايه الفتحة المقدرة الفتحة المقدرة ليه لأنه معتل الآخر بالألف تمام يبقى هنا لو معتل الآخر بالألف ينصب وعلامة نصب الفتحة المقدرة لكن لو واو ياء يبقى الفتحة الظاهرة جميل يبقى الفاء السببية لاحظنا أنها تسبق إما بنفي أو تسبق بطلب عشان أقدر أقول إن دي فاء سببية وينصب بعدها الفعل المضارع جميل إيه الأداة اللي بعد كده بعد ما مسحنا أو هنمسح فاء السببية ما أداة النصب التالية للمضارع واللي موجودة معانا في المنهج يقول لي في أداة ثالثة اللي هي يا جماعة قال لي لام الجحود يعني الإنكار لام الجحود وبدأنا برضو نحط لها شرط ايه شرط لام الجحود قال لي ان تسبق بكون منفي ان تسبق بكون منفي يعني ايه كون منفي يا جماعة يعني كان او يكون منفية كون منفي يعني كان او يكون منفية تمام اديني مثال طيب ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم شوف مكانة النبي شوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله أدي ما كان كون منفي يبقى اللام لام الجحود يبقى المضارع مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تمام بعد لام الجحود يبقى تسبق بكون منفي هقول لم يكن الطالب ليهمل والامتحان قريب لم يكن الطالب ادي كون منفي ليهمل يبقى اللام دي لام ايه لام الجحود يبقى الفعل اللي بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تمام هقول ما كنتم لتتهاونوا في حق والديكم تمام ما كنتم لتتهاونوا آه اللام لام الجحود عرفت منين عشان ما كنتم يبقى مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون وما كان الله ليضيع إيمانكم المثال ده ما شاء الله من أستاذ طارق ربنا يحميك ويحفظك جزاك الله خيرا وما كان الله ليضيع إيمانكم برضه نفس الحكاية اللام لام الجحود يبقى الفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يبقى لام الجحود يا جماعة لها شرط أساسي وهي أن تسبق بإيه أن تسبق بكون منفي يعني كان أو يكون منفية عشان في طلبة فهمت كون منفي يقول لك إيه عايز كلمة كون ولا منفية لا كون يعني معناها كان أو يكون إيه منفية جيد طيب هقول عايزين فائد سببية قال لي تسبق بإيه تسبق إما بنفي أو طلب أمال حتى قال لي حتى لا ملهاش شروط إنما هي المعنى تفيد إيه معنيين المعنى الأول هي للغاية والمعنى الثاني هي للإيه للتعليل تمام كده ده أول درس معانا بفضل الله ومعانا إن شاء الله النهاردة جمل وتدريبات عليه كتيرة الدرس الثاني ده الدرس الأولاني حضرتك أعتقد أنت نقلت معايا وبتكتب كل كلمة أنا بقولها لو ما كتبتش هزعل منك ربنا يحفظكم أكيد مش هتزعلوني ربنا يبارك فيكم جميعا أقول يا سيدي تعال بقى للدرس الثاني اللي هو إيه جزم الفعل المضارع في جواب الطلب جزم الفعل المضارع هقول اهو جزم المضارع في جواب الطلب تمام دي أداة جديدة دي ده احنا ما ما سمعناش الكلام ده زمان أفكرك معلش حضرتك افتكر معايا تذكر أن هقول كنا زمان بنقول أن المضارع يجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا زي لم زي لما زي لام الأمر زي لا الناهية لا الناهية وبأكد عليها عشان في طلبة ما شاء الله بتقرأ غلط يقول لك لام الناهية مش اسمها لام الناهية اسمها لا الناهية تمام يبقى لم لما لام الأمر لا الناهية دي أدوات بتجزم كم فعل فعل واحد فعل ايه فعل واحد هقول لم يهمل المتفوق لم يهمل المتفوق جميل لم يهمل المتفوق مش ممكن يهمل ابدا ان شاء الله وليكم عنده مفاجاه في اخر الحلقه هقول لك عليها انتظرها ان شاء الله ربنا يحفظكم تمام يبقى بقول لم يهمل لم دي اداه جزم ويهمل فعل مضارع ماله مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون تمام طيب معلش حضرتك ذكرني بأ- ب- بعلامات جزم المضارع كده قلنا إذا كان صحيح الآخر يجزم علامة جزمه السكون وإذا كان معتل الآخر يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة وإذا كان من الأفعال الخمسة يجزم علامة الجزم حذف حرف النون تمام يبقى دي علامات جزم المضارع قلنا بيتجزم بعد أداة جزم الفعل واحد أو بعد أداة شرط جازمة ادوات شرط جازمة ودي اللي كانت بتجزم فعلين وخدتها في اعدادي برضو انه قسموا ادوات الشرط الى قسمين ادوات ت- ادوات تجزم المضارع وادوات لا تجزم بيسموها غير جازمة تمام ادوات تجزم مضارع وادوات غير جازمة طيب فاحنا بنقول لحضرتك وبالمناسبة احنا قلنا قسموا الى قسمين ادوات ده بدل بعض من كل من كلمة قسمين عشان كده جرناها ادوات تجز- تجزم مضارع وادوات غير جازمة الادوات الجازمة بقى انت خدت ستة وانا مش هحرق الدرس الجاي في خمسة جداد في المنهج بتاعك السنة دي يبقى احنا عندنا ستة خدناهم زمان اللي هو إن من ما متى مهما أين تاني كده إن من ما متى مهما أين ركز معايا أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين هقول إن من ما متى مهما أين إن من ما متى مهما أين يبقى دي ست أدوات انت خدتهم زمان تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط جميل كل ده انا خدته جزم المضارع طيب الجديد بقى عندنا هنا يقول لي على السبوره اهو يقول لي ده جزم الفعل المضارع في جواب الطلب اه لا ده جديد بقى ده احنا عايزين نقف معاه وقفه ده حضرتك اقف معاه ازاي يعني ايه جواب الطلب قال لي بص يا سيدي انت هتلاقي الطلب رقم واحد يعني ايه طلب يا راجل اتقي الله ده انا لسه قايلها لك من لحظات ما احنا قلنا تصبغ فاء السببيه بنفي او طلب وقلنا يعني ايه طلب بس يا استاذنا احنا بعضنا خد الدرس ده مع الاساتذه وقالوا ان في كتاب المدرسه كده حاصرين هم الطلب امر او نهي ماشي ماشي هم حاصرينك في كتاب المدرسه في الامر او النهي لكن احنا بنقول لكل اللي بيتابع النحو ان اي طلب يسبق المضارع تمام يبقى الطلب هيجي رقم واحد والمضارع يأتي بعده يبقى يجي بعد الطلب ده مضارع وله شرط طبعا زي ما قلت طلبة الثانوية العامة هم حاصرينك في الطلب في الايه في الامر وفي النهي يا ده يا ده لكن احنا بنقول الطلب عموما هيجي بعد منه المضارع ليه شرط بقى مهم جدا ايه هو قال لي انه يكون مترتب على الطلب نتيجة للطلب مترتب عليه يعني إذا حدث الطلب يحدث المضارع لو الطلب حصل يحصل المضارع الحقني حضرتك بمثال عشان أفهم أقول لك حاضر من عيني بص يا سيدي أقول صلي تاني آه ما هي دي أهم حاجة صلي ها تدخل الجنة آه صلي شيخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمر الشيخ يعقوب تدخل الجنة صلي ده فعل ايه فعل امر يعني طلب هناك احنا حطيناها في الدرس اللي فات ف ف تدخل الجنة اه فتدخل الجنة ده فقت- بقت فاء سببية والمضارع منصوب بعدها لكن هنا شلنا فهم مفيش فاء ولذلك هو يجيب لك الفعل في الحالتين كده ويقول لك اعربه مرة دي صلي فتدخل الجنة وصلي تدخل الجنة تمام هقول لحضرتك انت الاولانية طبعا منصوب بعد فاء السببية والتاني منصوب بعد الطلب في جواب الطلب وعلامة مجزوم اسف في جواب الطلب تمام طيب لما اجي اقول يا جماعة صلي تدخل الجنة انا هعرف منين يا استاذ ان هو مترتب هقول لحضرتك سهلة قوي احنا هنقدر ان الشرطية قدام يعني ايه يعني هحولها لاسلوب شرط لو المعنى استقام ونفع يبقى كده مترتب يا هقول ازاي ان تصلي تدخل الجنة ان تصلي تدخل الجنة تمام وطبعا احنا ملناش دعوة بحتة الدوشة اللي بتتقال هل هو بقى من ما, ما الجازم لهذا الفعل هل هو جزمته ان المحذوفة ولا جزم بالطلب ده خلاف بين النحاة مش بتاعنا دلوقتي احنا اللي يهمنا دلوقتي ايه ان الفعل المضارع لو جه بعد الطلب وترتب عليه يبقى مجزوم حكم الجزم ايه عشان ده جالنا سؤال في دليل تقويم ثالثه ثانوي زمان حكمه جائز جائز الجزم او الرافع تمام يبقى هنا يا جماعه هقول هقول المضارع هنا بيتجزم في جواب الطلب تعال نعربه هقول مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون طب عرفت منين لانه مترتب على الطلب مترتب ازاي كوننا ان الشرطيه ان تصلي تدخل الجنه تمام طيب تعال ناخد مثال تاني هقول بقى ايه لا تترك الصلاه ما نغير المثال يا استاذ احمد اقول لك يا ابني ده اعظم عباده في الاسلام ربك سبحانه وتعالى رفع النبي الى سدره المنتهى حتى يفرضها عليه لا تترك الصلاه يرضى الله عنك ها لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة يرضى الله عنك آه لا تترك ده ايه ده نهي تمام هقول يرضى الله عنك طب نقدر ان الشرطية اه نقدرها نقول ان لا ان لا يعني الا طب تتكتب ازاي هقولها كده واحفظها الله يكرمك عشان لو جات لك في سؤال وطلب اعراب قال لك الا تترك الصلاه يرضى الله عنك تيجي كده طب أنا في الجملة اللي تحت دي هقول تترك فعل الشرط مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه إيه السكون ويرضى جواب الشرط لكن نطلع للجملة اللي فوق احنا دي بنقدر بيها أنا عندي جواب إيه الطلب الطلب لا تترك المعنى ماشي لما ما تتركش الصلاة ربنا يرضى عنك اه المعنى ماشي حلو كده مترتب ما دام مترتب يبقى المضارع مجزوم في جواب الطلب تمام هقول ايه مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل للآخر لاحظ لما قدرنا تحت اه إن الشرطية يا جماعة تمام وانا كتبت دي بالذات ليه عشان إلا مكونة من إن الشرطية ولا ولا الناهية إلا تترك الصلاة تدخل الجنة تمام أو طبعا لما هنيجي نقولها بالشكل ده لما نحطها في أسلوب الشرط هتتحول من لا نهي إلى لا نافية عشان الناس تبقى عارفة بس إلا تترك الصلاة تدخل الجنة بقت لا نافية تمام طيب يبقى كده يا جماعة أنا جزمت المضارع في جواب الإيه في جواب الطلب يبقى سبق الطلب ويأتي بعده الفعل مضارع يجزم على طول طب افرض مش مترتب افرض هو مش مترتب ما يتجزمش ابدا مش هيتجزم بقى ما ينفعش يعني لما اقول له لا تترك الصلاة تدخل النار المعنى كده فاسد خالص اصلا الجملة ما تنفعش اصلا يعني لما اقول له الا تترك الصلاة تدخل النار لما ما تسيبش الصلاة تخش النار مش ماشية مش ماشية حتى الجملة دي يبقى الجملة المضارع هنا ما يتجزمش خالص والجملة اصلا المعنى فيها ما يستقمش تمام يبقى هنا يا جماعة عشان اقول ان ده مضارع مجزوم في جواب الطلب لازم يكون ايه لازم يكون مترتب عليه ولاحظ ان هم حطوا الحته رقم ثلاثة دي قالوا اشترطوا شرط قالوا ايه لابد ان يكون المضارع بعد النهي امرا محبوبا لابد ان يكون المضارع بعد النهي امرا ايه محبوبا تمام يعني احنا قلنا يرضى الله عنك مثلا لا تهمل المذاكره تنجح اخر العام وهكذا يا جماعه يبقى كده انا جزمت الفعل المضارع في جواب الطلب علامه جزمه ايه لسه قايلينها بعرف منين المترتب قدر ان الشرطيه وقلنا شرط اساسي انه يكون بعد النهي يكون المضارع امرا ايه يا جماعه امرا محبوبا كده بفضل الله الدرسين الاول والثاني في الوحده الرابعه بكده خلي بالك يبقى لنا مجموعة من الدروس قليلة جدا الحمد لله المنهج اقترب من الانتهاء وبعض الناس بتطالب بحصة الإعراب أو بحلقة الإعراب اللي احنا قلناها تمام فاحنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله آه، آه، مش هنوفي بالوعد باذن رب العالمين ربنا يوفقنا الى ذلك تمام طيب حضرتك كده فاضل لنا درسين في الوحده دي او درس واحد والوحده الثانيه اللي هي الخمسه اللي بعدها دخلوا الدرس بتاع اقتران جواب الشرط فيها تمام هقول معايا جزم الفعل المضارع بعد ادوات الشرط هنزود شويه ادوات جديده وعندنا اقتران جواب الشرط بالفاء ثم نعود إلى المشتقات مرة ثانية ونختم بها المنهج اسم الزمان والمكان المصدر الميمي والمصدر الصناعي طبعا دروس سهلة ويسيرة جدا إن شاء الله أعتقد كده ممكن نحو يأخذ معنا حلقتين بالظبط ويبقى كده النحو انتهى المنهج كاملا بفضل الله ونتجه للبلاغة وناخد برضو نختم البلاغة وهكذا وإن شاء الله يا رب يوفقنا ونخلص معاكم ما استطعنا من المنهج تمام هناخد دلوقتي التدريبات مع بعضنا إن شاء الله ونشوف المنافسة الشرسة القوية السلام عليكم ما شاء الله سخن محمد ربنا يحفظه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد الدمياطي
تمام كده ما شاء الله ازيك يا حبيبي ازيك يا أستاذ أحمد والله وحشنا كتير حضرتك أكتر والله آه، ال- البرامج التعليمية في شوق إلى سماع صوتك وأنا أكتر ربنا يحفظك عامل ايه يا الله دكتور بقى يسلمك.
خلاص ما نقولش محمد بقى نقول دكتور محمد أي حاجة مش مشكلة بس ربنا يحفظك عملت ايه في امتحانات الترم الأول أه الحمد لله تمام وفقك الله لما يحب ويرضى عايزين كده اتصالك بينا على طول إن شاء الله بإذن الله جزاك الله خيرا اتفضل يا حبيبي بإذن اتفضل الله وياك. دعواتك بس ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا ابني طيب يلا يا جماعة التدريبات معانا ومعانا التدريب الأول أهو هنطلع الأفعال المضارعة المنصوبة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني كمل البيت الثاني ذكاء وحرص واغتراب معانا آية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا آية وبركاته. ايوه ايوه يا مستر اتفضلي حضرتك السؤال لو سمحت اهو قدام حضرتك أخي لن تنال العلم إلا بستة مش شايفاه آية؟
ايوه ايوه ثانية واحدة آه تنال تنال طبعا يا جماعة احنا مش مرتبطين بالثلاث أدوات الموجودين بس لأن هو في امتحان آخر السنة بيجيب الأدوات كلها القديم والجديد
وتكن
احنا عايزين بس الأول في المثال الأولاني آه آه اخي لن تنال العلم الا بسنة تنال تنال سبق بأداة الجاء النصب إيه؟
لن منصوبه علامة نصبه ايه آه، نصب ال- الفتحة الظاهرة آه، الفتحة الظاهرة ما شاء الله تاخدي اللي بعدها ايوه ماشي اتفضلي تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل يساعدك يساعدك بالضمة ولا بالفتحة فيساعدك فيس- فيساعدك تمام هقول الفاء دي فاء ايه ف- آه، الفاء السببية
فاء السببية جزاك الله خيرا تمام ها كملي آه لم تكن الأمة لتهمل تهمل لا لسه لا لسه احنا لسه احنا بنكروت كده يا آية احنا ما بنكروتش احنا احنا مع التدريبات آه حاضر عايزين اعراب تفصيلي للفعل ده فعل تهمل اللي فوق رقم اتنين يساعدك اه حاضر الفاء فاء السببية جيد يساعد آم، يساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظا- آه، الفتحة الظاهرة ما شاء الله ايوه كده آه، الكاف آه، يساعدك آه، هتبقى الكاف في محل م- ضمير في محل آه، نصب مفعول به ربنا يحفظك يا جزاك الله خيرا اخونا سالم من اسوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا سالم ما شاء الله رقم ثلاثة حبيبي
لم تكن أمة لتهمل واجباتها ها لتهمل لتهمل جميل هقول الفعل ده ايه
فعل مضارع منصوب ب- وسبب النصب ايه لام الجحود
وليه لام الجحود وليد قالها لك اهو ليه لام الجحود
لأنها سبقت بكون من ايوه كده ما شاء الله يا سالم جزاك الله خيرا حبيبي ربنا يحفظك اللي بعدها رقم أربعة تقول يا سالم طيب معانا اختنا سمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما كان الله ليظلمهم آه، ليظلمهم طيب اللام دي لام ايه آه، لام الجحود والمضارع آه، فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة ها.
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماشي.
والضمير- والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به ها.
والميم للجمع الله اكبر ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظك يا سمر ما شاء الله انت بتتصلي بينا على طول ما شاء الله عليكي جميل طيب ما تكملي بقى جميلك وتقولي والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان اه صح كده جزاك الله خيرا ربنا يحفظك يا سمر ما شاء الله الاخ عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا عبد الرحمن لم يكن الله ليغفر لهم تبقى يغفر آه، تبقى, تبقى يغفر دوت آه، فعل ماض آه، مبني ماضي آه، لا يغ- يغفر فعل مضارع آه، آه، ف- فعل فعل مضارع آه، منصوب آه، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه اللي هي لام الجحود علامة نصب لام الجحود ولا الفتحة وعلامة نصبه الفتح جميل سبق بإيه سبق بكون منفي سبق بلام الجحود ولام الجحود قبل منها كون منفي طب اهدى يا عبد الرحمن انت مضطرب عشان الاتصال ربنا يحفظك السلام عليكم اختنا آية عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي الجملة اللي بعدها قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى السؤال يرجع إلينا موسى الفعل الاول فعل نبرحه فعل مضارع منصوب لام وعلامه نصبه الفتحه الظاهره نعم آه، والفعل الثاني في يرجع يرجع آه، فعل مضارع منصوب وعلامة- آه، بحتى وعلامه نصبه الفتحه الظاهره جميل طيب لو أنا قلت لك يا أخت آية نعم هو دلوقتي حتى هنا ليها معنى إيه لن نبرح عليه عاكفين الغاية ولا التعليل آه، تعليل لا غايه الغاية أيوة غاية.
كده مم.
هنستمر عليه عاكفين حتى- إلى أن على يرجع موسى.
تمام ربنا يحفظك ما شاء الله يا آية الأخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الأخت وعليكم فاطمة السلام وطي التلفزيون كلميني من التليفون ماشي اتفضلي طب حضرتك قولي الجملة أهي قدامك رب وفقني لطاعتك قولوا أمين آمين رب وفقني لطاعتك حتى أنال رضاك يبقى حتى أنال أنال فعل مضارع منصوب ها آه، بعد حتى ها منصوب بالفتحة الظاهرة جميل حتى هنا معنى إيه
آه، غاية
رب وفقني لطاعتك ليه
آه، حط كي ولا إلى أن
إلى أن
هي تنفع بس الأفضل والأقوى في المعنى كي وفقني لطاعتك ليه كي أنال رضاك مم.
ربنا يحفظك يا فاطمة جزاك الله خيرا شكرا الأخت أختنا هبة السلام عليكم السلام عليكم اتفضلي يا هبة أم، السلام عليك عليكم حضرتك.
بطاعة الله كي تنال رضاه آه، كي تنال رضاك ها آه، تنال فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة جميل وسبق بإيه وسبق بكي سبق بكي ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاك الله خيرا رقم تسعة اللي بعدها أخونا محمد من الفيوم السلام عليكم انقطع الاتصال ربنا يحفظكم رقم تسعة يا جماعة اللي بعدها قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس طبعا هنا الفعل المضارع اللي موجود طيب لحقنا عبد الله السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا عبد الله ايوه انا نزلت
اتفضل يا حبيبي ايوه ما هو قدامك الفقره اهي رقم تسعة ايوه هيبقى اللي تبين لتبين صح اللام دي لام ايه هيبقى لام التعليل اللام دي لام لام التعليل جميل تبين هيبقى تبين فعل مضارع آه، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره جزاك الله خيرا الاخت صابرين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك الاخت صابرين حسين اللي من اسيوط اه اللي احنا قلنا اسمها الحلقه الماضيه ربنا يحفظك ما شاء الله اتفضلي فيحل قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل فعل مضارع منصوب بالفاء السببية بعد فاء السببية وعلامة نصبه
وعلامة نصب الفتحة الظاهرة علامة نصب الفتحة الظاهرة ما شاء الله طب وعرفت منين فيها السببية
آه، مسبوقة بنهي لا تضغط ولا تطغوا جزاك الله خيرا أخت صابرين ربنا يحفظك ما شاء الله الأخت آلاء أنهي واحدة فيهم مش عارف شرقية ولا قليوبية السلام عليكم عليكم السلام شرقية ولا قليوبية شرقية الشرقية ما شاء الله اتفضلي يلا اجتهد في أثناء ال- العام فتستريح في نهايته
هذه فتستريح تستريح الفاء فاء السببية تبقى مرتبة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ما شاء الله وعرفت منين إنها فيها سببية ما شاء الله عليك متبوع صح الطلب سبقت بطلب اللي هو الفعل الايه اتنوته اجتهد اللي هو مبني على ايه مبني على السكون مبني على السكون جزاك الله خيرا اخت الاء هل تقول الحق فتشعر الجمله اللي بعدها هتبقى تشعره
اختنا الاء معانا ماشي تشعره فتشعر صح كده اتفضلي يا الاء فتشعره هتبقى برضه مضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبق بالفعل السببية
و- وقبلها آه، قبلها طلب استفهام جزاك الوقت الله انتهى.
خيرا اخت الاء ما شاء الله المره اللي فاتت كنت متوتره ربنا يحفظك جزاك الله خيرا اتفضل معانا اخونا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد الله يسلمك حبيبي ربنا يحفظك اتفضل هاجي لك بقى جزم المضارع في جواب الطلب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم يعذبهم ممكن تعرب الجملة من أولها لو أنت عايز عشان نتدرب على الإعراب وإخواتنا في البيوت يكتبوا معانا الإعراب
قاتلوا آه، فعل امر مبني ولا ما ولا معرب
مبني مبني على إيه
مبني على السكون قاتلوا على الضم يا راجل مش هو مضارعه كان من الافعال الخمسه اه مبني على حذف آه، حذف النون حذف النون جميل وهم
ها آه، فعل مرفوع آه، لا آه، ضمير مبني في محل نصب مفعول به جزاك الله خيرا طب ربنا يحفظك يا ابو حميد واضح ان السؤال كان مفاجاه شويه هو مجهز نفسه على جواب الطلب بس ربنا يحفظك جزاك الله خيرا طيب السلام عليكم معانا اخونا عليكم.
عمار ايوه ازيك يا استاذ احمد اتفضل يا حبيبي اتفضل طيب ممكن تقول قاتلهم ده طب ماشي انا مش مش شايف حاجه يقاتلوهم ها اه اسلوب آه، فعل امر مبني.
اه مبني على ايه آه، آه، آه، قاتلوهم لو- آه، قاتل على السكون لا آه،
قاتلوهم آه، م- آه، مبني على الضم على حذف النون قات- آه، من الافعال الخمسه تبقى ف- آه، مبني على حذف النون ربنا يحفظك والواو واو الجماعه تتعرب ايه آه، واو الجماعه آه، واو الجماعه واو الجماعه آه، فاعل صح كده اه فاعل وهم مفعول وهم- به.
وهم ضمير مبني في م- في محل وهم ضمير مبني في محل آه، نصب مفعول به ويعذبهم آه، يعذبهم آه، فعل مضارع منصوب آه، ب- بس- آه، وعلامة وعلامة آه، ح- ح- فعل مضارع مجزوم آه، وعلامة الجزم السكون وهم ضمير مبني في محل آه، نصب مفعول به والله لفظ الجلاله الله والله لفظ- لفظ الجلالة فاعل ما شاء الله عليك ربنا يحفظك يا ابني الباء حرف جر أيديكم اسم مجرور آه، ب- وعلامة الجر الكسرة قم آه، ضمير آه، مقدرة.
ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ربنا يحفظك ما شاء الله يا عمار ما شاء الله ما شاء الله بس هو واضح التوتر في الصوت بس واضح ان هو اول مره فعلا يتصل بينا ربنا يحفظك ممتاز ما شاء الله تبارك الله ربنا يحميك ويأهلوك يا ابني والله تمام معانا اختنا رباب السلام عليكم السلام عليكم المتصلات على طول بالبرنامج ما شاء الله يلا اتفضلي الجمله اللي جايه إيه، تعريبي لا- كله ولا الجزء بتاع الطلب بس لا كله ان شاء الله ما شاء الله طب اتفضلي احنا بعد كده هنخير الناس الناس تقصي نظريكما يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا
آه، اعرف كله ان شاء الله اه اتفضلي آه، الياء آه، ضمير آه، الياء آه، للنداء مبنية على السكون لا محل لها من الاعراب
ممتاز ما شاء الله آه، صاحبية من- آه، منادى مبني على الفتحة
صاحبية ايه آه، منادى مبني على الف... آه، يا صاحبية صاحبية منادى مبني على الفتح
لا
آه، مبني على حذف النون لا هو هو هو ده منادى منصوب آه، منادى وعلامة منصوب، آه.
نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه وحذفت النون للإضافة اه
خلاص آه، تق- تقصية تقصية ها آه، آه، امر م- مبني على حذف النون ربنا يحفظك فين لأنه الفاعل مثنى آه، آه، تقصي نظريكما فين الفاعل آه، تقصي آه، فاعل ضمير مستتر تقديره أنتم يا رباب فين الفاعل الألف أيوة كده، ما شاء الله.
الألف- ألف الاثنين آه، مبنية على السكون في محل رفع فاعل ما شاء الله تبارك الله آه، نظريكما في ألف المفروض تتحط في الآخر ها آه، تقصي نظريكما ها آه، مفعول به منصوب علامة منصوب نصبه نصبه ال- نظريكما
نظري آه، منص- منصوب علامة نصبه الياء لأنه لأنه مثنى وحذفت النون آه، وحذفت النون أيضا الإضافة و...
والكاف وكاف آه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه وما للمثنى ماشي كمان مثنى ماشي آه، ترى يا آه، فعل مضارع آه، مجزوم في جواب الطلب ها آم، آه، مجزوم آه، وعلامة جزم حذف النون وعلامة جزم حذف النون والألف والألف آه، ألف الاثنين مبنية على السكون في محل رفع فاعل ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا ربنا يحفظك يا رباب ما شاء الله طبعا الناس اللي كتبت اكيد يا صاحبيه دي ان ده النداء هو اه الدرس ان شاء الله السنه الجايه في سنه في ثالثه ثانوي بس ان شاء الله بعمين تكتبي الاعرابات دي جزاك الله خيرا معانا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا عبد الله استعن بالله تفلح في مسعاك عايز تعرف كله ولا مش براحتك عارف كله ما شاء الله اتفضل هيبقى استعين فعل امر مبني على مبني على السكون
ماشي وهيبقى والفعل ضمير مستتر لا تقديره- استنى احنا عايزين نتعلم ايوه انا عايزين نتعلم بقى الحاجات الجامده دي ربنا يحفظك ماشي ان شاء الله عشان انت ممتاز ما شاء الله عليك ايوه انا استاذ بص يا حبيبي أيوة.
دلوقتي هو ده مبني على السكون صح اه مش هو مش المفروض ان في حرف عله في النص كده واجوف ايوه صح كان أيوة.
اصله يستعين ايوه طيب حذف حرف العله ليه لان حرف العله مد والمد سكون ايوه وفي جزم بالسكون اه يبقى التقاء ساكنين صعب اه فعشان ف- كده حذفنا.
فنقولها ازاي بقى ها فعل امر مبني على السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ايه ساكنين.
ساكنين ما شاء الله عليك وعلى وليد اللي قاعد معانا بقى ماشي.
ممتاز قوي الواد ده ما شاء الله عليه اتفضل ها وهيبقى الفعل ضمير مستتر تقديره انت جميل وهيبقى الباء حرف جر وهيبقى الله لفظ جلاله في محل جر مض... آه، اسم مجرور ما شاء الله مش ويبقى في محل تفلح.
لفظ الجلاله ليه في محل نعم لفظ الجلاله ليه في محل هيبقى هيبقى لفظ جل... آه، لفظ آه، لفظ الجلاله في آه، م- آه، اس- آه، في اسم مجرور وعلامه جر الكسره مش هيبقى في تمام محل ايوه كده تمام تفلح آه، يبقى تفلح آه، فعل مضارع آه، م- آه، فعل مضارع مجزوم بالسكون ما شاء الله وهيبقى فيه حرف جر ها ومسعى هيبقى فع... آه، اسم مجرور وعلامه جره الكسره ويبقى الكاف آه، مضاف اليه كسر مج...
هين ايه الكسره نهين
مسعى هيبقى آه، آه، الكسره آه، هيبقى بالفتح هيبقى فعل مجرور آه، اسم مجرور ما شاء وعلامه الله جره وليد، الكسره صح.
مقدره علشان في آه، اسم منكوس اسم مقصور اسم مكسور ربنا يحفظك ما شاء الله و- عليك جزاك الله خيرا عبد الله والكاف مضاف اليه ربنا يحفظك ويبارك فيك ما شاء الله لا قوه الا بالله وما شاء الله على كل المتصلين طيب هنقول السؤال اللي بعده يلا يا استاذ طارق هيظهر معانا اهو طيب معانا فاصل ان شاء الله نلتقي بعد قليل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سنعود بإذن الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا معانا ان شاء الله بقيه التدريبات حضرتك يلا قلنا استعن بالله تفلح في مسعاك اختنا هبه هناخد رقم اربعه
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي أم- أم- أم- بما- ارضى بما قسمه أرضى بما الله قسمه لك الله لك تكن اغنى الناس اعرفها من اولها طب لا ع- عشان بس وقت الحلقه خلاص أم، ناخد جزم جواب الطلب
يبقى تكن آه، تكن.
فعل فعل مضارع مجزوم بحذف النون مجزوم بايه
بحذف النون فعل مضارع مجزوم بحذف النون مجزوم وعلامه جزمه ايه حذف النون هو ده افعال خمسه وليد بيقولها لك السكون اهو
آه، م-
تكن أغ- مجزوم وعلامه جزم السكون وحذف حرف العله تكن اغلى عشان منع التقاء ايه آه، ساكنين أيوة.
ايوه كده ربنا يحفظك هبه جزاك الله خيرا معانا عمار السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد خلاص بقى كده انت تهدى بقى المره دي طب ما انا هادي اهو ربنا يحفظك ربنا اتفضل يخليك اتفضل عايزين بقى نطلع الفعل المجزوم في جواب الطلب ماشي ها لا تنل.
تعصي والديك تنل تنل آه.
رضوان الله اه تنو الفعل تنو بس قبل قبل قبل ما قبل ما تقرا بس استنى الاول ماشي اتفضل انا عايزك تستفيد من الجمله ماشي لا تعصي ايه لوالديك بعد الحلقه دي ان شاء الله تقبل ايديهم وكل واحد بيسمعني ماشي حاضر طيب ربنا يحفظك ماشي ها لا آه، تنل هي فيها فعل اللي هو فعل المضارع مجذوب في جواب الطلب وعلامه جزمه
آه، السكون وحذف ال- ال- الالتقاط آه، آه، آه، الف الماده التقاط ساكنين حرف العله لمنع التخصص كان جزاك ماشي.
الله خيرا هتعمل اللي قلت لك عليه ان شاء الله ربنا يحفظك، أعرف جزاك الجملة الله خير يا كليتها عمار.
أستاذ أحمد؟
نعم.
اعرف الجمله كليتها
نعم اعرف الجمله كليتها مفيش وقت والله عشان وقت الحلقه يا حبيبي جزاك الله خيرا ماشي جزاك ربنا يحفظك السؤال اللي بعده ان شاء الله ماشي ربنا يبارك فيكم جميعا ماشي يلا عمار معانا اهو طيب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم دي نفس الأسئلة اه
السؤال اللي بعده هيطلع لك سؤال دلوقتي ماشي شاهد قناة الرحمة تلقى ما يسرك تلق تلق تلق هي هي فعل مضارع م- مجزوم بجواب الطلب ما شاء الله و- عليك آه، علامة آه، جزمه مجزوم بحذف حرف العله ما شاء الله تبارك الله يا عمار تبارك الله ربنا يحفظك ما شاء الله كفايه عليك كده بقى ربنا يحفظك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه طبعا ده جزء من الحديث واتبع السيئه الحسنه تمحها معانا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا ابو حميد فين المضارع المجزوم في جواب الطلب تمحوها تمحوها وعلامه جزمه ايه وعلامة جزم وحذف حرف العلة ايوه كده ما شاء الله تمام الاخير بقى لا تنطق بالشر تغنم تغنم تغنم ها فعل مضارع مجزوم آه، جوازا في جواب ال- الطلب وعلامة آه، جزمه.
وعلامة جزمه السكون ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يحفظك تمام معانا بقى الفقره بعد كده يا جماعه امتحان ان شاء الله وبرضه هنتدرب عليه طيب هيطلع لك دلوقتي امتحان فقره سابقه وان شاء الله نتدرب كلنا عليها باذن الله رب العالمين طيب آه زي ما قلت اوعى تنسى المفاجاه اللي هقولها في الاخر ان شاء الله طيبه تنفع الجميع وهي بتبقى حلقه من الحلقات الطيبه جدا في البرامج التعليميه ان شاء الله الفقره طلعت اهي اقرا ما شئت تستفد عايزين نقرا تستفد ده وهو خاص بالدرس بتاعنا تمام هقول اقرا ده فعل امر ما شئت تستفد يبقى المضارع ده جاء بعد امر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا امي ازيك يا ابن الحبيب ربنا يحفظ حضرتك الله يرضى عنك يا رب ويبارك ربنا فيك يا رب العالمين آمين.
يا استاذ احمد وجزاكم الله خيرا على المجهود الواضح لتوصيل الماده باسلوب سهل وبسيط جزاك الله خير، ربنا يحفظ وبعدين حضرتك.
اتصالي فعلا والله لاحيي حضرتك واشكرك على ال- لوحه الشرف ال- اللي بدات بيها الحلقه الماضيه جزاكم الله والله خير.
العظيم انا بعتبرها يعني حافز قوي لتنافس ابنائنا على التفوق يعني ربنا يحفظ وبعدين آه، حته صغيره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما شاء الله.
والتنافس ليس في القرآن فقط بل آه، معه برضه أيضا التنافس في اللغة العربية وفي كل العلوم ما شاء لكي الله.
يكون المسلم متفوق ومتميز يعني في في كل العلوم ربنا يحفظ والله حضرتك.
وسعدت جدا لما سمعت ال- صوت الدكتور آه، محمد الدمياطي أي نعم.
آه ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثل طيب فعلا للمسلم المتفوق ما شاء الله، ما شاء دعواتي لكم لقناة الرحمة والسلام عليكم, عليكم السلام ورحمة الله ورحمه الله وبركاته وبركاته جزاكم الله خير ربنا يحفظ حضرتك السلام عليكم اخويا عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا حبيبي ان شاء الله تظهر لك الفقره دلوقتي
تستفد دوت آه، فعل مضارع مجزوم؟
آه، فع- فعل مضارع مجزوم وعلامة آه، جزمه وع- آه، ح- وعلامة السكون وحذف حرف العله و- وحذفت حرف العلة لمنع التقاء ساكنين طيب فكر تعرف تعرفها فاذا كان لك فكر طب تخش فاطمه وتعربها معاك السلام عليكم يا فاطمه وعليكم السلام فكره تتعرب ايه آه فكر فإذا كان لك فكر
اسمك أنا ما شاء الله صح صح والله ما شاء الله اسمك انا اسمك أنا اسمك أنا مرفوع علامة آه،
رفع ايه علامة رفعي الضمة الظاهرة جميل جزاك الله خير يا عبد الرحمن الاخت فاطمه أيوة ميولك هنعرب الميول اجعل
صح ما شاء الله يا وليد ممتاز مفعول به صح منصوب علامه نصبه
مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة القرائيه آه، ميولك القرائية اجعل ميولك لا
آه، نعم. الاخت نوران هتقول نعت صح ما شاء الله نعت منصوب علامة نصب الفتحة نعت منصوبه علامه نصب الفتحه ما اتصلتيش من الاول ليه ما شاء الله عليكي ما هو ما كانش الاتصال مجمع ما شاء الله طب اتفضلي مخصوص بالمدح سريعا الفقره تطلع تاني الفقره السابقه اهي عايزين مخصوص بالمدح
هو ما طلعش حاجة اهي طلعت اهي آم، اقرأ فإذا كان السلام
الاخت الاء السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
ايوه مثل فاي بس الهواية نعم الهواية الهوايه الايه آه، الهواية القراءة القراءة يبقى القراءة القراءة.
القراءة هي المخصوص بالمدح اللي هي تع- تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة والجملة اللي قبلها شف... آه، جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم أو.
أو خبر لمبتدأ محذوف آه، ما شاء الله ما شاء الله طيب طب عايزين بقى الاسرع في السؤال اللي بعده عشان الوقت ضيق جدا هنسيب الاستخراجات معلش وناخد الاسئله اللي تحتها تمام استاذ صالح هيظهرها دلوقتي ربنا يحفظه ويبارك فيه اجعل الفعل يقرا جايز التوكيد بالنون آه، هل يقرأن الطالب الدروسه؟ هل تقرأن؟
هل تقرأن صح ما شاء الله طب عايزين اللي بعدها تغذي عقلك بالقراءة تسمو روحك متى تغذي عقلك بالقراءة تسمى روحك هنشيل الواو عشان هي آه، مجزومة في جواب الطلب جواب الطلب ولا جواب الشرط آه، جواب الشرطة جواب الشرط طب أختي علاء أيوة عايزين أسلوب إغراء في القراءة القراءة القراءة يا أمة الإسلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله يا نورهان والله ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع يا رب ما شاء الله ايه القراءة القراءة صح كده لا ما شاء الله برضو ممتازة ما شاء الله عليكي ايوه بس أنا مش سامع حاجه مش سامع مش واصل الصوت طيب خير ربنا يحفظك يا رب كده الاسئله بتاعتنا خلصت جزاكم الله خيرا جميعا وربنا يحميكم ويحفظكم لاهاليكم بس تعملوا اللي قلت عليه انا قلت ايه اسمع كلام والديك ها كله النهارده ان شاء الله ما يسيبش يد والديه الا يقبلهما تمام وان كان متوفيا مثلي فهنقول ايه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سؤال حلقتنا بسرعه نكتبوا السؤال النهارده جامد جدا تمام هنقول ايه قال تعالى رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أعرب ما تحت الخط فيما يأتي تمام اغتنم كل فرصة تظهر لك هنعرب اللي تحت خط الفعل أخرتني الفعل فأصدق الفعل وأكن الفعل تظهر أربع أفعال دول بس هنعربه إن شاء الله إعراب كامل ربنا يحفظكم الإجابات ترسل على الرسائل القصيرة في القناة وإحنا بنشوفها وترسل عبر البريد الإلكتروني اللي قدام حضرتك أهو إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحفظكم اكتب السؤال بتاعك سؤال الحلقة هقول يا جماعة ده سؤال الحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله سؤال حلقتك يا ريت ربنا يكرمك ويوفقك ونشوف بقى التفاعل من الناس ربنا يكرمكم زي ما بنتفاعل في الحلقة كده معانا إن شاء الله طيب المفاجأة اللي حضرتك وعدنا بيها م- من أول الحلقة وبتقولنا في مفاجأة اوعى تنسى إن شاء الله اوعى تنسى السبت اللي جاي مباشرة وأنا قلت من أول السنة احنا عملناها السنة اللي فاتت وكان أخونا الدمياطي حضرها وكانت مسابقة رائعة جدا مسابقة أوائل الطلبة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية مع أستاذ أحمد منصور وأستاذ باسم الشريف إن شاء الله نلتقي في حلقة اللغة العربية السبت القادم هنشوف مسابقة قوية جدا جدا وأسئلة جامدة وأسئلة المشاهدين وأسئلة الطلبة اللي في البيوت والكل اللي قاعدين معانا في الاستوديو ربنا يحفظكم ويبارك فيكم انتظرونا ربنا يكرمكم انتظرنا إن شاء الله الحلقة الجاية السبت الجاي اوعى تقوم من قدام قناة الرحمة هتجد ما يسرك ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع سعدت بيكم كتير أرجو الدعاء للجميع ولي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته